وسط يعني بالخلافه وتلك ولايه له قبل وجوده واقام عذره قبل الهبوط بقوله في الارض والمحب يقيم عذر المحبوب قبل جنايته يعني يقول ده مش قصده خلي بالك انت يعني الام بتحب ابنها روح يا ولد ده هتدبس لا مش لازم انت يا ولد ده أسيل. الست ايه حطيت على ابنها يا حاج ده مش قصده ده هو يعني بيقول لي مش وتفضل ايه تجيب عذر رغم ان الواد ايه غلطان كلام والغلط رجل لكن هي من الحب ولا من الكراهيه؟ حب لا والمحب يقيم عذر المحبوب قبل جنايته مش احنا قلنا الشاعر العربي احب امرأة سوداء فقال احب لحبها السودان يعني اسم السودان ده السودان ده مع اسود يعني بهذا احب لحب لحبها السودان حتى انني احب لحبها سود الكلاب يبقى كان يكون يحب انت شبه الحبيب قلنا فيه بعد كده ولعل سفير عزة دخل على آه هارون الرشيد قال له انت سفير عزة قال له اه قال له ما شفتش يعني حد اكثر منك عشقا وحبا قال له شفت يا امير المؤمنين قال له ايه قال له انا مره ماشي في الصحراء لقيت راجل قاعد مستخبي ورا صخره مالك قال له زوجتي وابنائي منذ ثلاثه ايام ما دخل بطنهم طعام قال له تعمل ايه؟ قال له ناخد شرك لعل في غزاله ولا ظبي ولا حاجه يقع فيها. شويه والشرك الشبكه اصابت ايه؟ ظبي. الظبي زي انها ها؟ آه واحنا فخورين قوي ان احنا نسافر بنتنا مهما ما يعني بقر يعني تعالى يا بقر روح يا بقر لكن متطورين بناها ربنا يبارك في البقر يسمي المهم هي اسماء المهم سبحان الله ولا احنا بندور على معاني الاسماء ولا كده فالمهم سبحان الله آه فلما الصاد بتاع القصير قال ايه؟ قال فرحت يا امير المؤمنين فرح لان الراجل ايه؟ وقع في جوته فراح الراجل لغايه البتاع وراح فك الشبكه بتاعتها وشافها تنفلت قصير وقف ايه؟ مسؤول قال له مالك اطلقتها ليه؟ قال له ان عينيها تشبه عيني ليلى يكفي ودواته يوم سبحان الله حاجات بقى متركبه غلط لا لا واحد يا ما في الدنيا مجانين يعني ولذلك قال لها أيا مثل ليلى لا تراعي فإنني لمثل ليلى ما حييت قليل اه اللي شبه ليلى نسيبه على طول سبحان الله اه سبحان الله عجبنا نلاقي واحد ما يعرف كله بالتاريخ يقعد يضحك على روحه والله ومع روحه يعني ولذلك انا يعني بحزن ان القائمين على امر التربيه والتعليم ما بيدرسوش كل تاريخ يجيبوا اصعب حاجه في التاريخ ويدرسوها للعيال يخلي العيال يكرهوا النصوص والادب والله سبحان الله ويقول لي في ثالثه ثانوي عوامل مش عارف نهوض الادب في العصر الحديث السينما والمسرح يا ابني يا حبيبي قول له حاجه حلوه سبحان الله المفروض يدرس الشيطان كمان يعني آه. طيب كتابي ولا لسه شويه؟ طيب ما توحد الله انا بس اكمل الايه الفقر دي على بعضها. طيب فالمحب يقيم عذر المحبوب قبل جنايته فلما صوره القاه على باب الجنة أربعين سنة هو حقيقي في جنة الحديث كده يعني ربنا لما صور آدم من طين حطه على باب الجنة 40 سنة وإبليس يعدي يقول لابد أن هذا قد خلق لشيء ما في علة من من ايه؟ الزمان له نظرة ثانية هو احنا قرينا في الاحاديث ان يلقي ادم على باب الجنه 40 سنه قبل ما ينفخ فيه الايه؟ الروح. شوف ابن قالوا ليه؟ لان دأب المحب الوقوف على باب الحبيب. رمي به في طريق ذل لم يكن شيئا. ما كانش ايه؟ لئلا يعجب يجيب العجب يعني يوم اسجدوا يعني انت بقى 40 سنه ده بس تكبر ها كان ابليس يمر على جسده او الكلام فيعجب منه ويقول لامر قد خلق ثم يدخل من فيه ويخرج من دبره ويقول لئن سلطت عليك لاهلكتك ولئن سلطت علي لاعصينك ولم يعلم ان هلاكه على يده راى طينا مجموعا فاحتقره فلما صور الطين صورة دب فيه داء الحسد فلما نفخ نفخ فيه الروح مات الحاسد فلما بسط له بساط العلم عرضت عليه المخلوقات فاستحضر مدعي ونحن نسبح المدعي بتاع الملائكه قال ايه؟ هتجعل فيها من يفسد وهو- ونحن ايه؟ نسبحه بحمد الى حاكم انبئوني يعني في قاضي قاعد في مدعي بالحق المدني يقول ايه؟ قال أتجعل فيها من يفسد فيها ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك إلى حاكم أنبئوني بأسماء هؤلاء اللي دخلوا في الإيه؟ في المباراة إزاي تخرجوا ما إحنا كويسين؟ قال طب قولوا لي أسماء دي إيه بقى؟ وقد أخفى الوكيل عنه بينة وعلمه يعني علمه دي بينه وبين إيه؟ بين ربنا وبين مين؟ بين آدم يبقى المدعي إن هم الملائكة ما شافوش حكاية التعليم فلذلك هم ادعوا لان لو عرف ان رب... لو عرف ان ربنا علمه كان هيدعه سبحان الله لذلك من رحمه الله راح ايه بلقنه الحج علمه فنكسوا رؤوس الدعاوى على صدور الاقرار فقام منادي التفضيل في انديه الملائكه ينادي اسجدوا خلاص فتطهروا من حدث دعوى ونحن من حدث كان الدعوه دي ايه حصلت لهم ايه حدث اصغر يعني بماء العذر في آنية لا علم لنا كانوا معيقوا يعني سبحان الله علم لنا إلا ما علمتنا فسجدوا على طهارة التسليم وقام إبليس ناحية لم يس ناحية لم يسجد لأنه خبث وقد تلون بنجاسة الاعتراض وما كانت نجاسته تتلافى بالتقدير لأنها عينية فلما تم كمال آدم قيل لا بد من خال جمال على وجه السجود لازم فيه حسنة تحطها على إيه؟ على الوجه بتاع الذل فجرى القدر بالذنب ليتبين أثر العبودية في الذل يا آدم لو عفى لك عن تلك اللقمة لقال الحاسدون كيف فضل ذو شرف لم يفضل على شجرة لو ايه لو هو لو هو ربنا عداها له دي كان يقول لك الله طب ايه بقى واحد ما يمسكش صدره يقول له ما تاكلش راح اكل ده ربنا عايز يزين العيش هنا في ايه؟ انه بيعصي وعنده مقدره انه يرجع وربنا يقبل توبته يا ابن ادم لو جئتني بقراب الارض ذنوبا وجئتني لا تشرك بي شيئا جئتك بقرابها مغفره ولا اه لم يصبر على شجره لولا نزوله ما تصاعدت صعداء الانفاس ولا نزلت رسائل هل من سائل الرسائل بتاعت ايه؟ هل من سائل ها صاعقية بتكرر- بينزل كل بيجي رسائل كل ليل هل من سائل هل من داعي هل من مستغفر هل من سائل ولا فاحت روائح ولا خلوف فم الصائم احب الى الله من ايه؟ من ريح الناس يعني إيه بيقول لولا لولا ال- ال- ال- الح- اللي حصل من ابونا ادم ده ما كانش العز ده كله ظهر لنا سبحان الله فتبين حينئذ ان ذلك التناول لم يكن عن شرف يا ادم ضحكك في الجنه لك وبكاؤك في دار التكليف لنا يعني إيه؟ يعني انت لما تضحك بتضحك لك لكن لما تعيط لنا لما تقول لك ايه بتجال حسنات يعني ما ضر من كسره عزي اذا جبره فضلي يا سلام من كسر عز الله ها وجبر فضل الله حصل له غلط ها لما عز الله يتكرر نتيجه بليه او حاجه الزمن الايام انت قول اي اسم لكن اسمه ايه؟ عز الله يجي فضل الله يجبرك حصل شر سبحان الله انما تليق خلعه العز ببدن الانكسار يعني الثوب بتاع العز ما يتليقش اللي على ثوب الايه اللي على بدن الايه الانتصار انا عند المنكسره قلوبهم من اجلي يا سلام ده ربنا اللي بيقول انا عند الايه المنكسره قلوبهم من اجلي ما زالت تلك الاكله تعاد تعود يعني حتى استولى داؤه على اولاده استولى الداء على الايه على الاولاد كل واحد عايز ايه يرتكب المحرم جابوهم عبد فارسل اليهم اللطيف الخبير الدواء على ايدي اطباء الوجود فاما ياتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا يضل ولا يشقى الله اعظم من كده مفيش كلام بصراحه اه والله سبحان الله يعني راح ايه لما حصل المرض ها راح بعت لهم الدواء على يد الخبير ها فان ياتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا يضل ولا يشقى فحماهم الطبيب بالمنام وحفظ القوة بالأوامر واستفرغ أخلاقهم الرديئة بالتوبة فجاءت العافية من كل ناحية اللهم عافنا فيمن عافيت يا رب بينهي الكلام الطيب الجميل ده بايه بقى؟ انا عن نفسي مش عايز انتهي لكن عشان حضراتكم فيا من ضيع القوة ولم يحفظها القوة الإيمانية وخلط في في, في مرضه ومحكمة قاعد مش يعني مش عنده انفلونزا بس ده عنده فشل كلى وعنده كبد وعنده ركاية وعنده مش على قلب وعنده وعنده لا مش ايه مش بيبص الحرام بس بيبص على غلط وبيقول غلط وبيروح حتت غلط وبيزيدوا الحق يعني مش يعني لما فتح الباب ي- يعني يسيب دونه بين ربنا باب لا ده هتك الافكار كلها وما احتمى ولا صبر على مرارة الاستقرار لا تنكر كل قرب الهلاك فالداء مترام الى الفساد لو ساعد الخبر فاعنت الطبيب على نفسك بالحمية من شهوة خفيفة وصرت بأنواع اللذات وأصناف المشتهيات ولكن وقار الشهوة غطى عين البصيرة اه سبحان الله فظننت أن الحج بيع الوعد بالنقد فكرت انت ال- ال- النقد اللي هو الايه؟ الحاضر الوعد اللي هو الايه؟ القسط التأجيل فكأن ال- ال- ال- النقد اللي هو الايه؟ الدنيا والوعد اللي هو الايه؟ الاخير رحت انت بايع الوعد وخدت النقد وصرت وبكيت يا لها من بصيرة عمياء جزعت من صبر ساعة واحتمل الذل الأبد سافرت في طلب الدنيا وهي عنها زائلة وقعدت عن السفر إلى الآخرة وإه- وهي إليها راحلة إذا رأيت الرجل يشتري الخسيس بالنفيس ويبيع العظيم بالحقير فاعلم بأنه سفيه وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد يعني جزاكم الله خيرا لحسن الاستماع وبارك الله فيكم وجمعنا الله واياكم في كل خير ونشاهد الذي دعاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عندما ذهب الى الطائف وقلته في الدرس الاثنين قبل الماضي اولا ال- قال صلى الله عليه وسلم اللهم انت رب المستضعفين وانت ربي الى من تكلني الى بعيد يتجهمني ام الى عدو ملكته امري ان لم يكن بك غضب علي فلا ابالي ولكن عافيتك هي اوسع لي اعوذ بنور وجهك الذي اضاء اه وبخيل في جاههم على الله وبخيل في مركزه الاجتماع على الله فابن القيم بيقول لص الحرص لا يمشي الا في ظلام الهوى لان اللص اصلا يا اخوان يمشي امتى؟ بالليل بالليل المثل الانجليزي يقول ايه؟ ال- إيه- إيه البرد اللي هو الطيور الشريره لا تطير الا ليلا صح ولا لا؟ دايما الطير اللي بي آه، الخفاش وبتاع ما يطيرش الا ايه؟ بالليل البومه ما تطيرش الا بالليل فهكذا اللص لا يصير الا خلسه هو دايما بيمشي في الظلمات يبقى لص الحرص لا يمشي الا في ظلام الهوى كان ابن القيم عايز يقول ان الهوى بيعمل في القلب ايه؟ ظلمه ظلمه امال ينور القلب بايه؟ ب- بالايمان وبالتقوى وبذكر الله ومجالس العلم يبقى العوامل اللي هي خضوع القلب ما يخليش واحد حريص طالما ان انا عندي مجالس علم كثيره وطالما بستمع لمجالس علم كثيره وبحضر سبحان الله للعلماء هنا ينقهر او يقهر الظلام ويحل مكانه الايه؟ النور، لكن اسيب نفس الايام والدنيا والمشاغل وبعدين يفضل الظلام يرق- آه، لغايه ما لص الحرص ايه؟ لص الحرص لا يمشي الا ايه؟ الا في ظلام الهوى، واضحه ولا صعبه؟ واضحه حبة المشتهي تحت فخ التلف اجيبها ازاي طيب؟ حبة المشتهي واحد بيشتهي ان ياخد حبة معينة لان المشتهي للشيء ده ايه؟ طائر هيلتقط ايه؟ حبة زي بالظبط نضربها مثال واضح بالمرشحين في الانتخابات كل واحد منهم عايز ياخد ايه؟ كرسي الله تعالى ياخد الحصانه او ياخد كرسي في الايه؟ في ال- في البرلمان في الكل- كرسي في البرلمان واخد بالك انت فهو اللي عايز ياخد كرسي في البرلمان ده هذه حبة المجتهد صح ولا لا؟ واضحة دي أظن دي واضحة أوي مثلا حبة المجتهد تبين عن انت عايزين تكملوا النادي الاهلي يعني حبة المجتهد الله يكرمك ماشي حبة المجتهد تحت فخ التلف هو فخ موصوب لكن فخ ايه؟ تلف يا لأنه بالله عليك هيوصل للكرسي ده ازاي؟ ها؟ يا مؤمن ده انت لما امر غريب تساءلت في خطبه الجمعه المرشح اللي بيصرف 100000 و200000 على الدعايه اصل هي لله طبعا لا طب, طب للناس طب اللي يخليه يدفع ربع مليون جنيه عشان يعمل دعايه الا الا إلا يعني زي ما قلت في خطبه الجمعه قلت اتكلم في انا على المنبر بتاع رسول الله قلت الا اذا كانت حاجه في نفس يعقوب ونفس يعقوب مليئه. اه كده يعني أنا فاذا حبة المشتهي تحت فخ التلف فتفكر الذكر انت يا مؤمن بقى تفتكر انك لو خدت الحبايه دي ونزلت بالفخ هتمسكك مين؟ الصياد، الصياد اذا مسكك يعمل لك ايه؟ يذبحك يبقى ابليس والدنيا ده انا سيدنا ابو بكر بيقول ايه؟ اني بليت باربع، اني بليت ابو بكر، اني بليت باربع ما سلطوا الا لجلب مشقتي وعنائي ابليس والدنيا ونفسي والهوى كيف الخلاص وكلهم اعدائي ايه ده اني بليت ها باربع ما سلكوا الا لجلب مشقتي وعنائي ابليس والدنيا ونفسي والهوى كيف الخلاص وكلهم اعدائي فهو هنا بقى حبة المشتهي تحت فخ التلف فتفكر الذكر الناصح المؤمن بقى يحط في ذهنه النهايه صح ولا لا؟ يحط في ذهنه الايه؟ العاقبه زي بالظبط الطالب المجد طول السنه عينه قاعد سهران سهران طول وتعبان وشه اصفر بتيجي اخر السنه ايه؟ اللي مخليه صابر على كده حلاوه النجاح حلاوه التفوق صح ولا لا؟ ولذلك ابراهيم بن ادم قالوا له يا ابراهيم انت اتعلمت العلم منين؟ قال والله اتعلمته من راجل اسيس قال يا خبر انت يا امام المسلمين علمت قال ده قال لي جمله واحده قال مررت بصومعه راهب في الشام وماشي فقلت ايها الراهب منذ انت كم ها هنا انت نمت وانت قاعد في الصومعه دي قال له يا ابراهيمي يا ابراهيمي يعني ايه؟ طب اعمل لك الخليل ايه؟ إبراهيم. يا ابراهيمي منذ سبعين سنه قال له دي لك 70 سنه قاعد في الصومعه دي وما الذي يصبرك على هذا الشقاء خلي بالك قال اتباعي لهم يوم في السنة يأتون هنا ليحتفلون بي طيب فيزينوا المكان ويذبحوا الذبائح ويجمعوا الناس فانا بصبر السنة كلها عشان المنظرة بتاع اليوم ده فقال ولا امتى؟ قال له ده بعد اسبوع، قال له اقعد معاك اسبوع. قعد ابراهيم مثلا اسبوع بص له الناس والهيصه والبتاع والافراح والزنات والذبائح وال... فالراجل اعطى ابراهيم الاسد فيه في بضع حبات من قمح تأكيد صغير فقال ساومهم على شرائها ده الاسيس الراهب اللي بيقول لمين؟ فمن يشتري حبات الراهب؟ فقالوا جميعا نشتري بكم الحبة؟ قال واحد أنا هشتري الحبة بعشرة دنانير وقال آخر أنا هشتريها بمئة فوزع على كل واحد إيه الكم حباية كل واحدة بإيه؟ ب 100 دينار فالراهب بيقول له إيه بقى؟ يا إبراهيمي أرأيت كيف أني أصبر العام كله من أجل يوم وأنت لا تريد أن تصبر العمر من أجل مدى لا نهاية له في جنة عرضها السماوات والأرض خلي بالك انت قاعد صابر ده كله عشان يوم وانت ما تصبرش في الدنيا عشان نعيم الابد كله وبعدين رايت كيف يعتز مخلوق بعطية مخلوق يعني المريدين بتوعه تهافتوا على الحبات اللي فيها البركه مش البابا بيفتح في الشرفه بتاع الفاتيكان وبيرش الله اعلم من بيرش ايه الله اعلم لكن هو بيرش بيقولوا الميه الايه المباركه يعني المهم يا سلام على اللي تيجي على وش نقطه يجيبوا نقطة المهم اه يعني اللي يجيبوا نقطة من دي يعني رضي عنه الرب يسوع سبحان الله فبيقول له يا ابراهيم أرأيت كيف يعتز مخلوق بعطية مخلوق فيشتريها والله سبحانه قد اشترى منك نفسك ومالك فارجعت لله يا إبراهيم قال له ده رب- ده ده المريء المخلوق بيحب مخلوق فبيتنشأ على حبايه منه فما بال بقى سبحان الله اللي باع نفسه وماله لله رب العالمين يبقى اذا حبه المشتح تفخ السلف فتفكر الذبح تفكر الايه؟ يعني ايه تفكر الذبح؟ المؤمن الناصح شايف الايه؟ شايف ال- شايف الفخ لكن المؤمن العاصي شايف الايه؟ شايف الحبه سبحان الله وقد هان الصبر هان الصبر ليه؟ ها؟ للنتيجه الايه؟ ال- سبحان الله أب- ضربت مثالا من قبل قاله الحسن البصري قال لو كانت الدنيا من ذهب ثاني الدنيا ذهب ايه؟ ثاني والاخره من خزف باقي خلي بالك الدنيا ذهب ايه؟ وفان والاخره خزف ايه؟ باقي فلفضل العاقل الخزف الباقي على ذهب الايه؟ الثاني فما بالكم ونحن نفضل الخزف الثاني على الذهب الباقي اوضحها تاني الدنيا ذهب بيفرض جدلا هو ان الدنيا ذهب بس ايه؟ بس والاخره عباره عن شويه فخار بس ايه؟ باقي هنلاقي العائل يقول ايه؟ الباقي احسن صح ولا لا؟ لكن المده الثالثه ان ال- الدنيا عباره عن خسف ثاني والاخره عباره عن ايه؟ ذهب باقي وللاسف احنا بنفضل الخسف الباقي الفاني على الذهب الباقي. قوة واضحة من الفتي البخيل فقير لا يؤجر على فقره حلوة دي واضحة طب مين بالله عليكم مين فينا يعرف يجي- يجيب الجملة دي يعني تفضل تقول موضوع من ساعة عشان توصل لجملة البخيل فقير لا يؤجر على فقره صح ولا لا؟ لأنه مش فقير ده هو اللي فقر روح صح ولا لا؟ يعني قال علي بن أبي طالب عجبا للبخيل يعيش عيشة الفقراء ويحاسب حساب الأغنياء يا سلطان يا رب إذا هو عايش عيني سبحان الله غدا وربنا حاسبه انه غني وحساب الغني ده يقول قوي يا اخوان ده يقول ويقول تعالى وروح المال من اين اكتسبه وفيما انفقه يساله سبحان الله فالبخيل فقير لا يؤجر على فقره قيل لنادر نادر ده يضرب به مثل في الايه؟ في البوق ادخل من نادر ممن تعلمت البخل قال من قبيلتي القبيله كلها قالوا ازاي يعني؟ قالوا المقوان يطلعوا رحله فيحطوا اللحم بتاعه في القز عشان ي- ايه؟ يستوي فكل واحد منهم كان يربط حته اللحمه بتاعته بخيط ويفضل يلبسها عشان احسن في تغيير السنين يا ستار ده و- وكان وكان معلم في البخل ما شاء الله يعني ربنا يبعدنا لكم عن البخل الله اه البخيل فقير لا يؤجر على فقره وقر هو يا سلام لو الكتاب كله سهل كده صح. الصبر على عطش الضر الصبر على عطش الضر ولا الشرب من شرعة المن فبدأ يرجع للايه؟ للهيروغليف تاني بقى اتعب لها دي الصبر على عطش الضر يعني ايه؟ يعني الانسان هنا بيحرم من نعمه معينه ده اسمه سماه ابن القيم عطش الضر يعني بيتضرر ما عندوش عيل يرثه آه كان عنده بنتين ونفسه كان في ولد عنده ولد عقله كان نفسه في ولد آه، طائع آه ما عندوش فلوس وكان نفسه يبقى عنده فلوس آه كان يبقى نفسه يبقى وزير وما بقيش او ده عطش ايه؟ عطش الضر لو صبر بق- بقى على عطش الضر ولا الشرب من شرعات المن شرعة المن يعني ايه؟ يعني واحد بيديله بس بيمن عليه واحد بيديله بس ايه يقول له ده انا عملت وسويت و- واخد بالك انت يقول لا انا اصبر على عطش الضر وما اشربش من شرعه المن آه، واضحه يعني أ- انا اصبر على الاذى صبرت لما حد ايه آه، يمن عليا لان المن ده صعب قوي يا اخوانا المن ده كان وكلنا بنمن كلنا بنمن وفي لحظة لحظة الضعف الإيماني نمن على الله والعياذ بالله. آه ده خلاص ده أنا بصلي لي 30 سنة وأنا مفيش حاجة إلا البتة مفيش فيها ولا ده مهزار هو وما يعرفش ربنا هو وعياله ما شاء الله ومراته مطيعة و- وفالح وناجح وواصل. لا لا تمن على الله بل الله والذي يمن عليك يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم مؤمنين آه طبعا لأن لله المن مش لك أنت لأن أنا لازم بمنك لأن المنة أولا وأخيرا لله رب العالمين لا شريك له يبقى إذا الصبر على عطش الضر ولا الشرب من شرعة المن تجوع الحرة ولا تأكل بثدييها، أظن ده مثل عربي معروف. تجوع الحرة ولا تأكل يعني ما تاكلش بإيه؟ بعرضها. لكن بتوع الفن والسينما السينما بيخلوك تتعاطف مع الراقصة. غلبانة شوف جوزها غدر بيها وملهاش بخت وملهاش حظ وتقعد يعني تعالى تقول ده انا بدل ما اسرق بدل ما اشحت اشتغل بشرف. شرف ايه؟ وقلت لاخواننا في درس الستين فوجئت بخبر في الاخبار يوم السبت اللي فات ان قبضوا شؤون الاداب قبضت على ثلاثه رقصات بيرقصوا من غير رخصه من غير ترخيص وكان اول مره اعرف الحقيقه ان بس ما اعرفش الترخيص بتيجي منين ها سبحان الله اه من قصر خلينا هنا يا جماعه من المرور ماشي طيب ماشي رقصين الرقصات تجوع الحرة ولا تأكل بثدييها لا تسأل فيما يصفر لك فسؤال العبد غير سيده تشنيع عليه يعني ايه؟ يعني لما ابنك يروح لجارك ويقول له يا عم اديني جنيه يبقى ابوه ايه؟ سخيف صح ولا لا؟ فانت لما تيجي تقول يا رب وتقول يا عبد الله يبقى انت بتشنع على مين؟ يا شوف شوف كلام ابن القيم جميل ازاي يقول انت لما تطلب من غير الله يبقى زي العبد اللي بيطلب من غير سيده فيشنعه عليه بالبخل الكلام ده رهيب يا اخوان يعني ما تطلبش الا من من هو الكلام ابن القيم ده منين؟ ما قصد الحديث بس شوف صاغه اسلوب ايه يعني يقول من يطلب من غير الله لا تسأل غير سيده لا تسأل سوى مولاه فسؤال العبد غير سيده تشنيع عليه واضح قوي غرس الخلوة يثمر الأنس يعني انت لما تخلو بالله وحدك تشعر بالايه؟ يعني الثمره بتاعت الخلوه بالله مع ان دي الناس يقول لك ده منعزل ده انعزالي ده في حاله ده ملوش دعوه ده من بيت الجامع والشغل وبس طب وماذا؟ غرس الخلوه يثمر الأنس استوحش مما لا يدوم معك واستأنس بمن لا يفارقك استوحي اه شوف كلام حلو ازاي استوحي اه تستحضرها استوحي مما لا يدوم معك ايه اللي ما يدومش معايا؟ ايه الدنيا اللي فيها؟ صح ولا لا؟ الدنيا اللي فيها مش هتفضل معايا يبقى احصل بالانس معاها ولا بالوحشه؟ بالوحشه لانها هتفارقني يوما ما استوحش مما لا يدوم معك واستانس بمن لا يفارقك بالايه؟ العمل الصالح بالله وبالعمل الصالح سبحان الله عزلة الجاهل فساد وعزلة العالم فمعها فداؤها وثقاؤها طبعا لان الجاهل لما يعتزل من غير ما يتعلم طب يصلي ازاي؟ ويصوم ويعبد ربنا ازاي؟ لكن العالم لما يعتزل الناس هو عارف ايه يمينه وشماله اذا اجتمع العقل واليقين في بيت العزلة واستحضر الفكر وجرت بينهم مناجاة أتاك حديث لا يمل سماعه عندئذ كان النصر يعني ايه؟ صعب بشوية إذا اجتمع العقل واليقين في بيت العزلة عقل الايه؟ المؤمن مع يقينه في مين؟ الله عز وجل في بيت ايه؟ العزلة، العزلة بعيد عن مين؟ أصل المؤمن ألف ألوف بس ألف ألوف لمين؟ للمؤمن اللي زيه يعني حضراتكم دلوقتي نفرض واحدة من الأخوات خارجه دلوقتي بقت بنت او ست تحت لابسه بنطلون وعامله وشها ولبس لون جميل فعلا شها ولا فعلا مع مع ام خيمه اللي جنبها اللي بيقولوا عليها هم بيقولوا على دول يعني ان دول ايه حاطين خيمه ام خيمه دي ما تتنسمش نسيم الراحه الا مع ام خيمه صاحبتها اختها صح ولا لا؟ وفعلا لها وتطمئن اليها لكن ما تعناش للثانيه ليه؟ لأن المؤمن ألف ألوف كما قلنا لو دخل مؤمن إلى مجلس فيه مئة منافق بينهم مؤمن واحد لجلس بجوار المؤمن وهو لا يعرفه. لأن الأرواح جنود إيه؟ مجنادة ما تقارب منها ائتلف وما تناكر منها سلف. اجتمع العقل واليقين في بيت العزلة إذا اجتمع العقل واليقين في بيت العزلة العزلة عن إيه؟ عن السوء واستحضر الفكر لازم الواحد برضه إيه؟ يتفكر في خلق الله وجرت بينهم مناجاة أتاك حديث لا يمل سماعه يعني اللي هو الإيه؟ القرآن القرآن هو الوحيد اللي ما يتملش سماعه بالله عليك لو مسرحية ضحكة وبتموت من الضحك تيجي تشوفوها تاني مرة هي الراجل انت مت اول مره لكن المهم يعني الايجاز ان تاني مره مش هتموت هتقول ترى تزهق هتقول لك اوه حتى فيلم لعب قوي شوف 40 مره خلاص لكن القران تقرا مثلا مثلا تقول فيه 200 مره بالله عليك تزهق منها كل مرة تكتشف فيها معنى جديد ولذلك من معجزات القرآن أنه لا يخلق على كثرة الرد لا يخلق أي يعني إيه من دم الثوب الخلق يعني الثوب الايه؟ القديم لا يخلق القران على كثره الرد يعني من كثره الترداد القران يبقى قديم دايما يبقى ايه؟ كاني اسمعه لاول مره خلاص اتاك حديث لا يمل سماعه شهي الينا نثره ونظامه شهي الى النفس والله ما في مؤمن صادق يحدث يحدث له ضيق صدر ويقوم يتوضا ويقرا اي صفحه في القران انا بكلم المؤمنين ايه عليه ان كان مؤمن لسه اول الطريق نقول له يا يوسف لان يوسف ما قراها حزين الا وفرحه الله مش حزين مكتئب يفتح المصحف ويقرا كل شيء بس يبقى في نقطه يكون عنده استعداد ها لتلقي كلمات الله يقول ها ادينا قريتها يعني مش مش لا يا حبيبي لا انت مش انت ما بتقراش بيقين انت بتقراها ايه؟ لان مستني الهدف لا اقرا وتدبر في كلمات الله والله لازم صبرك ينتهي وما يكذب العلماء جربوها سبحان الله إذا خرجت من إذا خرجت من عدوك لفظة سفه لفظة سفه يعني إيه؟ يعني قلة أدب يعني فلا تلحقها بمثلها تلحق صح ولا لا؟ يعني كده إيه؟ يبقى جاي سبحان الله يعني يبارزهم السفيه بكل قبح ها فقال عمل النبي سبحان الله يبقى ما كان ما لا السفيه سبحان الله ها. إذا خرجت من عدوك لفظة سفه فلا تلحقها بها تلحقها للأسف كلنا بقى بنعمل كده اللي بيقول لي كلمة برد عليه اثنين واللي بيقول لي اثنين أرد عليه خمسة كلنا للأسف وعايزين بقى إيه دروس العلم تكون بتتلقى بينا إن شاء الله ونسل الخصام نسل مذموم نسل الخصام كأن الخصام له ايه؟ له تنازل لأنه الراجل بذيء اللسان ابن ضعيف هذا وهو حفيده نفس القضية سبحان الله يعني ما دام الألفاظ لا إله إلا الله خلاص سبحان الله ولذلك رأينا كيف أن أبا هريرة رفض أن يفتي الرجل قال له أبا هريرة أصلي بعد صلاة الصبح قال له صلي بعد شروق الشمس الراجل ما فهمش قال له يا ابا هريره اصلي بعد صلاه الصبح يعني انا صليت الصبح اصلي ثاني سنه قال له صلي بعد شروق الشمس فانا قاعدين قال يا ابا هريره فهم الرجل وقل له لا تصلي قال اخشى ان ادخل تحت دائره قول الله تعالى ارايت الذي ينهى عبدا اذا صلى يعني هو هو الراجل يصلي ولا ما يصليش؟ ما عادش يصلي يعني انا ما اصليش بعد ما اصلي الصبح لغايه ما ايه؟ نضيع الشمس بمقدار تلت ساعه او نصف ساعه اللي طرف الايه؟ الضحى يبقى انا ما اصليش في الوقت ده فبيقول له انت انا اصلي يقول له صلي بعد شروق يا ابني ما تقول له قال له لا انا خايف احسن ادخل في دائره قول الله عز وجل ارايت الذي ينهى عبدا اذا صلى حميتك لنفسك اثر الجهل بها انت بتدافع عن روحك ده ايه؟ دليل او علامه او ثمره من ثمرات الايه؟ الجهل اللي عندك فلو عرفتها حق معرفتها أعنت الخصم عليها يعني انت لو تعرف حقيقة ما في نفسك حقيقة روحك اللي جواك حقيقة نفس الأمارة بالسوء كنت تخلي اللي بينقدك يزود نفسه شوية ده لو تعرف الحقيقة لكن عشان احنا بننتصر للنفس والنفس لا تنتصر إلا للشر إذا اقتدحت نار الانتقام إذا اقتدحت نار الانتقام من نار الغضب يعني اقتدحت يعني ايه؟ الولاعه بتاعه الغضب ولعت نار الانتقام ما الانتقام بيجي نتيجه ايه؟ غضب يعني واحد كتم واحد واحد ضرب واحد واحد سرق واحد بيحصل عند الراجل ده ايه؟ غضب او ست الغضب ده ثمرته ايه؟ الانتقام خلاص؟ يبقى كأن الولاعة بتاعت الغضب ولعت ايه؟ آه، الشعلة بتاعت الانتقام فإذا اقترحت نار الانتقام من نار الغضب ابتدأت بإحراق القادح واضحه مش واضحه؟ اه لان اللي هو بيعمل يعني هو اللي هو اساسا بجد زي ما ضربنا المثل قبل كده وقلنا ان الحسود عامل زي واحد متغاظ من ايه؟ من بني ادم فشافه جاي او تصور له انه جاي فراح ماسك طوبه وراح ضاربها على حجر الحجر راح جاي في ايه؟ في الحيطه اللي جنب الراجل راح عمل رد فعل راح جه في عين اللي ضرب قلعها يحصل له ساعتها الضارب يضربه اكتر يروح واخد حجر ايه اكبر منه روح- يروح دم جت في الحيطه راح ترد تحرق عينه الثانيه ازداد ايه هل ينتهي غضبه؟ ما ما هو اذا هنا النار احرقت من؟ قادحها اللي هو ايه؟ اللي ولعها يعني سبحان الله العظيم يعني الحدود كما قلنا كالنار تأكل نفسها إن لم تجد ما تأكله يعني الحسود ده والعياذ بالله ما- ما- او الم- اللي بيتغاظ بسرعه ده لما يلاقي حاجه ياكل في روحه زي ما هو يبقى عاقل وعنده ضغط وعنده صلب شرايين وعنده مش عارف ليه اهدى هتوحد الله لا اله الا الله من سبقت له سابقة السعادة اللهم يا رب سبقت له سابقة السعادة يعني ايه؟ من السعداء عند الله دل على الدليل قبل الطلب يا سلام ما احنا قلنا قبل كده ان ربنا حنان منان حنان وفنا- وفناها منان يعني ايه؟ المنان يعطي السؤال يجيب السؤال او يعطي النوال قبل السؤال يعطي النوال قبل الايه؟ السؤال وانا وضحت دي قبل كده وقلت ايه؟ انت بتسال ربنا ربنا يرزقك مثلا باكلة لحم مثلا لكن عمرك ما طلبت من ربنا انه يرزقك هضمها صح ولا لا؟ بيرزقك هضمها ولا ما بيرزقكش؟ ولا ما كنتش تبقى قاعد معاه فكنت تروح في خبر كان ما بتسالش ربنا يخرق- يرزقك اخراج الفضلات منه حصل ما حصلش عمرك ما بتسال ربنا كده لكن بيعطيها لك ولا لا يبقى هو منان ولا مش منان اه أد- مش منان يعني بيمن عليك لا منان يعطيك النوال قبل السؤال بيديك نجاح عمرك ما سالت ربنا يبقى رب شويه اكسجين هو جاي واحد انما يا رب شويه شعر جوه مناخيري بس عشان مش عارف ايه موجود يا رب لو آه، اديني بس قصبة هوائية مجوفة كده مش عارف على شكل حلزوني عشان الهواء يدخل عقبال ما يمر يدفى ويوصل لدرجة الحرارة يعني يبقى الواحد في نصه 20 تحت ال- تحت الصفر ويروح يدخل الهواء في الرئتين عقبال ما يوصل يبقى 37 درجة مئوية. سبحان الكمبيوتر ده اللي بيظبط فمحدش سأل ربنا كده. عمر ما حد سأل ربنا يا رب بقى بالصوابع الخمسة دي انا امسك بيها الحاجة، هو بيمسك بيها. يلاقيك ربنا يلاقيه زي انت حصل له شلل مؤقت، حصل له آه، روماتيزم روماتويد مش عارف حاجات من دي، يا رب النبي بس تحرك صابع بس ما تفكرش في حاجة ثانية. خلاص طب ما هي كانت بتتحرك ما شكرتش ربنا عليها ليه؟ يبقى انت لما تقعد تعدد النعم لنفسك ربنا بيعطيك قبل ان تسأل. فلما ربنا يحب عبد يعني من سبقت له سابقة السعادة دل على الدليل قبل الطلب يوصل رجليه سقيته وقعد كده في مجلس علمه ويستمر بعدها إذا أراد القدر شخصا بذر في أرض قلبه بذرة التوفيق يا سلام لما ربنا يحب حد يروح حاطط في قلبه بذرة الإيه؟ التوفيق. ثم سقاه بماء الرغبة والرهبة خلى عنده ترغيب وإيه؟ وترهيب ثم أقام عليه بأطوار المراقبة خلى قلبه عليه إيه؟ رقيب من جوه واستخدم له حارس العلم لازم العلم يحرص الكلام ده كله عشان يكون بيهرب عشان بيطوف حوالين قبر الحسين سبع مرات لا يطاف الا حول الايه؟ حول الكعبه ومن طاف حول قبر فقد اشرك بالله دي مسألة ما فيهاش نقاش لكن سبحان الله فاذا الزرع قائم على سوقه يا سلام كان بقى الجمله الطيبه دي قوي اذا اراد القدر شخصا اراد الايه يعني؟ الخير الخير طبعا أقام عليه بذر في أرض قلبه بذر- بذرة التوفيق أو بذرة التوفيق حط في قلبه بذرة الإيه؟ التوفيق يعني إيه؟ يعني موفق لكل آه سبحان الله ولذلك قال من اتقى الله من اتقى الله عاش سعيدا وسار في بلاد الله امنا مطمئنا حتى وان كانت الايه الاهوال حواليه لكن قلبه هو المشكله كلها في الايه القلب القلب سبحان الله ولذلك ان ال- ال- ال- المؤمن بطبيعته يستشري منه الخير لمن حوله يعني مثال لما يكون حد راضي في البيت وبالذات لما تكون الزوجه توزع سبحان الله الرضا على بقيه افراد الاسره لو الزوجه لان الزوجه هي ميزان البيت لو الزوجه مش راضيه البيت كله يبقى في حاله قلق لان اذا كانت راضيه الراجل زعلان انا ما خدتش العيال وماله ما ربنا مبارك ده بل انا عرفت عملت وماله ربنا يكرمك الله ده الواد شويه سينتهي بعض على الله ففي حاله من الرضا لو الست ساقطه بقى هو راجع فشخ بقه بقى كنت خدت الدرجه الثالثه يا اخي ايه الدرجه الثالثه مش كلهم سبع جنيه لا اه خليت الراجل بعد ما كان جاي نفسه يروح يخنق المدير ولا يضرب وزير القوى العامه سبحان الله لأنه انت بتقول الكلام كده يعني سبحان الله إذا رجعت فده سيدنا زكريا طلب في الابن اللي ربنا يرزقه طلب واحد قال واجعله ربي ايه؟ رضيا قالوا ما معنى رضية في اللغة؟ قال واجعله ربي راضيا؟ لا ولا مرضيا؟ لا لا ولا مرضيا عنه؟ لا قال الرضي هو الإنسان الراضي المرضي عنه من الله ومن الخلق من شدة رضاه يوزع الرضا عمن حوله اللهم اجعلنا منهم يا رب اه واجعله ربي ايه راضيا يا داود انت ايه اريد انا اريد فان رضيت بما اريد اعطيتك ما تريد وان لم ترضى بما اريد اتعبتك فيما تريد ثم لا يكون الا ما اريد فاني فعال لما اريد آه. الجمله ايه ما معنى كلمه مسلم اي انني سلمت امر وآه- و- زي ما قال ربنا ايه اذ قال له ربه اسلم قال ايه قال اسلمت لرب العالمين اسلمت يعني ايه موقف بالعرض خلاص سلم الامر لله سبحانه وتعالى فصار ايه مسلما اي مسلما امره لله اذا الايمان اذا الاسلام ده كان حقيقي ينتقل الى درجه الايه الايمان اذا كان الايمان حقيقي ينتقل الى درجه الاحسان درجة الإحسان اللي كان عليها الحسن البصري لما كان بيقول أدعو الله فأرى يد الله تكتب لي الإجابة. يعني عنده أمل في الله يدعي يا خبر سبحان الله. وفي في الزمن ده بتاعنا رغم ان يعني كل المصادر الشايفه دي بفضل الله ربنا بييسر لنا اناسا بفضل الله بقعد معاهم وربنا بيكرمني بان اعيش معاهم لحظات عندهم هذه الحالات ما عندهم حالة ال- مش يعني مش الشفافية لا اللي هي ولا فراسة المؤمن عندهم حالة الالتصاق ب- بأمر الآخرة لدرجة أن الدنيا عنده وفي ظاهر الأمر بني آدم عادي جدا ولكن لا قوة إلا بالعلم وبالعمل وبالإخلاص وبالعبادة الحقة هؤلاء هم الذين يعني يمنعون الصواعق عن هذه الأرض اللهم أكثر منهم يا رب العباد واحشرنا في زمرتهم دنيا وأخرى يا أرحم الراحمين يا رب العالمين فإذا أراد الله آه فإذا أراد القدر شخصا بذر في أرض قلبه بذر التوفيق ثم سقاه بماء الرغبة والرهبة لأن لازم أكون راغب إلى الله وفي نفس الوقت إيه؟ راهب خايف منه لك إيه؟ أن يدعون ربهم إيه؟ خوفا وإيه؟ وطمعا خوفا من إيه؟ من عذاب وطمعا في إيه؟ في نعيمه يبقى إذا على الحالتين الرجاء والخوف الخوف والرجاء ثم سقاه بماء الرغبة والرهبة ثم أقام عليه بأطوار مراقبة لازم القلب زي ما احنا فاكرين الإمام علي لما قال إيه؟ الغرس الزهد بقلبي شجرة الزهد غرس في قلب سيدنا علي إيه؟ شجرة غرس الزهد بقلبي شجرة ثم نحى بعد جهد حجره يعني عامل مجهود لغايه ما خلى القلب شال الحجاره اللي فيه فصار القلب ايه؟ لين من الكلام لان قلوبنا متحجره من ايه؟ من عدم ال- التقوى والطاعه اللي فيها. غرس الزهد بقلبي شجره ثم نحى بعد جهد حجره وسقاها اثر ما اودعها كبد الدمع بدمع اهجره ده العقول وإذا ما رأى طيرا مفسدا حاتما حول حماها زجره يعني لما يشوف طائر الحرص طائر الطمع طائر الدنيا يقوم حواليه تمام الزهد يعمل له ايه؟ يطرده واذا ما راى طيرا مفسدا حائما حول حماها شجره نمت في ظل ظليل تحتها روع القلب ونحى ضجره ثم بايعت الهي تحتها وكذا بيعه الرضوان تحت الشجره ثاني غرس الزهد بقلب شجرة الزهد غرس في قلب سيدنا علي شجرة ثم نقى بعد جهد حجرا وسقاه إثر ما أودعنا دمع الكب... آه... كبد الدمع بدمع فجرة نزل الدموع بتاع الحزن والألم من كبده سبحان الله وإذا ما رأى طيرا مفسدا حائما حول حماها شجرة نمت في ظل ظليل تحتها روح رل ونحى ضجرة ثم بايعت إلهي تحتها وكذا بيعة الرضوان تحت الشجرة واحد زاهد في الدنيا يشوف طائر الطمع يجي وبعدين نام تحت شراب بالزهد واحد مضلل بالزهد أيكون زاهدا أم ناقما لكن اللي نام تحت شراب الطمع صلى على رسول الله عليه الصلاة والسلام شوف العلم ده كله زي ما قلنا بتاع ابن القيم واستاذ ابن تيميه واستاذ استاذ وابو حنيفه والشافعي والائمه والصحابه كل ده قال مغترف من رسول الله رشفا من البحر او غرفا من الديانه حاجه كده من الرسول كده ملتبس حته من سيدنا رسول الله ما كان علمه ازاي ده صلى الله عليه وسلم واستخدى اه ثم اقام عليه باطوار المراد الجبل السبع الارواح في الاشباح كالاطيار في الابراج يعني الروح جوه جسمي زي الايه زي الطير في الايه في البرج او في القفر ما اعد للاستفراغ ليس كمن هيئ للسباق يعني اللي بنجيبها عشان تولد عيال ها غير اللي بنجيبها عشان تربي ال- ال- الحمام الزاجر اللي بينقل الرسائل يختلف عن الحمام اللي بيجيبه ويفلت في بيته خلاص صح ولا لا؟ ده جاي للايه؟ للتجاره ولل- وللبيض وللفرق لكن الثاني جاي للايه؟ مهيأ لحاجه احسن كل الولاد في الفصل 40 عيل بناخد كام واحد من الاوائل الطلبه؟ اه كل الفصل ناخد واحد كفايه يبقى الولد ده ناخد واحد واحد واحد ونيجي بعد كده نحط الفصل ايه؟ المتفوقين لوحده يبقى ما اعد لل- غير ما اعد للنجاح صح ولا لا؟ يعني اللي, اللي مجهزين له للتدريس دول اللي مجهزين له للايه؟ هم دول اللي يمسكوا الاتمام ال- او ائمه الايه؟ ائمه الائمه بعد كده او ال- المبادرات بعد كده. من اراد من العمال اللي هو احنا يعني ان يعرف قدره عند السلطان فلينظر ماذا يوليه من العمل وباي شغل يشغله. يعني مثال عند حضرتك ولدين او عند حضرتك بنتين او ولدين يقول الولد ايه كل يوم روح يا ولد هات العيش من الفوق خلاص لانه فرد قوي ثلاثة أربعة يقدر يقف في الطابور ويصارع ويبكي سبحان الله الولد الثاني بتاع علاقات عامة روح يا واد عز عمك فلان روح يا واد احضر الفرح بتاع ابن عمك الفلاني روح اقعد مع الضيوف عشان انت تجيب الكلام يبقى اذا مين اللي عزيز عند ابوه وامه اكثر اللي بيستخدم لما هو افضل صح ولا لا؟ يعني بل بالعكس انت لما تبعت ابنك مثلا تجي لك دعوه ها لحضور ندوه علميه او رساله مناقشه رساله قلت له الواد الفالح ايه خد احضر مناقشه رساله جميله جدا عن تلوث البيئه روح احضرها قلت له الواد الثاني ايه؟ في دعوه هي جايه ماتش كوره في النادي الاهلي روح احضرها خلي بالك يبقى ده حاجه وده حاجه صح- يعني ده درجه وده درجه يبقى انت بتبص للواد ده ب- ب- بنظره يبقى نفس القضيه شوف انت بقى ربنا بيستخدمك في ايه؟ في امر الدنيا تبقى عند الله ما تسويش حاجه لان الدنيا ما تسويش عند الله حاجه، ان كان بيستخدمك في امر الاخره يبقى انت عند الله كل حاجه، اللهم استخدمنا في امر الاخره. شوف كلام ابن القيم جميل ازاي؟ بيقول بص العالم يبص هو سيده اللي بيشتغل عنه بيستخدمه في ايه؟ يعرف مكانته. يا حسن يا بصري ما مكانتي عند الله؟ قال له ما مكانة الله عندك؟ اعرف مكانة الله عندك تعرف مكانتك عند الله. آه. يعني زي ما قلنا اذا كان الله عندك كل شيء فانت عند الله كل شيء. اذا كان ربنا عندك اخر حاجه فانت عند ربنا ولا حاجه. كفايه كده ولا لسه شويه؟ طب ماشي. خمس دقايق كمان؟ طيب. انا تبع ما انا كنت شايف ان الخير كتير النهارده يعني فاحنا بن طيب ماشي. ماشي ما انا ما انا خايف عشان تكون اللياقه قلت نتيجه عدم التدريب الاربع اللي فات طب حاضر طب وحدوا الله كن من ابناء الاخره ولا تكن من ابناء الدنيا فان الولد يتبع الام ما هو في دنيا وفي ايه؟ اخره لو انا من ابناء الدنيا يبقى خلاص يبقى تبع ايه؟ تبع الدنيا ولو كنت من ابناء الاخره فلكل الدنيا لا تساوي نقل اقدامك اليها الدنيا ما تساويش انك تروح لها فكيف تعدو خلفها؟ وانت ما تستاهلش انك تمشي ايه؟ تروح لها وانت تجري وراها سبحان الله الدنيا جيفه والاسد لا يقع على الجيف امال ايه اللي بيقع على الجيف؟ آه. ولذلك سيدنا علي ماشي مع بعض من الصحابه قال ايه؟ فليه خمس ست كلاب ملمومين على رمه ايه؟ حاجه ميته بياكلوا فيها. قال هذه هي الدنيا وطلابها كلاب فمن اراد ان يحب الدنيا فليكن كلبا من هذه الكلاب. آه. ما ما هو الدنيا في ايه؟ اخذ في عرض اخويا المسلم، اخذ بماله، اتكلم عليه، اخذ حقه، أ- يعني كلها مبنيه على ايه؟ لا, لا اله الا الله، فمبنيه على الصفات الكلبيه، لكن الاسد ما يجيش عند الجيفه ابدا، الاسد ما ياكلش حاجه ميته، لا، ده بالعكس، ده الاسد لما يجي يشرب من البئر يشم ريحه ان فيه كلب جه شرب، ما يرضاش يشرب. وتمتنع الاسود سماء اذا كان الكلاب ولغن فيه. إذا وقع الذباب على طعام رفعت نفسي رفعت يدي ونفسي الشهيد آه، وتمتنع الأسود ورود ماء إذا كان الكلاب ولغن فيه، لما الكلب يجي يلعب، يعرف الأسد ما ينفع. سبحانك يا رب العباد. اه. فعايز يقول لك يعني أنت إيه؟ أسد. آه. الدنيا مجاز يعني إيه؟ ممر ممر اه ممر. يعني حاجة كده مجاز من الحقيقة. والآخرة وطن والاوطار الاوطار جمع ايه؟ وطر والوطر اللي هو الايه؟ الحاجات فلما قضى زيد منها ايه؟ وطرا الحاجات يعني والاوطار انما تطلب في الاوطان يعني نفرض جدلا حضرتك او حضرتك سافرت مع ابنك انا عايز اجيب كذا لما نرجع بلدنا ده انا عايز شقه لما نرجع بلدنا لما- يبقى الاوطار تطلب فين؟ في الاوطان فاللي عايز يتنعم يتنعم فين؟ في الوطن الاساسي اللي هو فين؟ لكن لكن انا اقعد في بيت واسع او قصر بعدين يروح ليه؟ فراغ القصر ولو بعد حين وموت صاحبه ولو بعد حين لكن لا يجري في الاخره بقى يا اهل الجنه خلود بلا موت يا اهل النار خلود بلا موت يزداد اهل الجنه سعاده ويزداد والعياذ بالله اهل النار ايه؟ شقاء آه، سبحان الله الاجتماع بالاخوان قسمان الكلام ده مهم قوي بقى ده ده- ده لينا احنا بقى يعني في الصميم بقى الاجتماع اللي احنا مجتمعين ايه؟ بالاخوان احدهما اجتماع على مؤانسه الطبع وشغل الوقت يعني واحد يقول لك ما تقعد زي قعده الايه؟ الجنينه تحت ده ايه؟ هذا مضرته ارجح من منفعته واقل ما فيه انه يفسد القلب ويضيع الوقت يبقى فلس يعني القعدات اياها ده ما ده, ده ما اتكلمش عن الذنوب لا ده بيقول ده القعده عادي مش الدنيا بس انا ما- ده- ده ما اتكلمش عن واحد اغتاب ولا واحد دم ولا حرام لا لا لا ده هو بيتكلم عنه الثاني الاجتماع بهم على التعاون على اسباب النجاه والتواصي بالحق والصبر فهذا من اعظم الغنيمه وانفعها اللهم اجعلنا منهم يا رب يبقى احنا قاعدين دلوقتي ان الراجل يتواصى بالايه؟ بالحق والصبر طيب ولكن فيه افات ثلاث اه الكلام اللي يوجع بقى هو رغم ان قاعده حلوه يوجع لكن فيها ايه؟ احداها تزين بعض بعضهم لبعض الثانية الكلام والخلطة أكثر من الحاجة أكثر من المطلوب ودي بالذات بلاحظها من شكاوى الستات في المسجد يقول لك الست مجرد قاعد جنبي تنين عندك بنات ولا لا واتخطبوا ولا اتجوزوا والبنت الكبيره اسمها ايه طب وانت استنى طب وليه اديتها المنال على ده شفت ايه ولا شفت ما ما- ايه ما شافتش لكن هي مجرد ايه سبحان- recorder عايز يشتغل سبحان الله أس- والله سبحان الله ال record ده فكرني اخ كريم آه، آه، يقول لك من نعم الله عز وجل زي ما يمكن قلنا قبل كده ان في خلايا المخ البشري شوف شو نعم الله خلايا المخ البشري ألف بليون خلية عبارة كل خلية عبارة عن ريكوردر بيسجل خلية عصبية قال لك لو استعاضنا عن كل خلية بمسجل من أصغر حد مسجل بس من أصغر حد عشان نقوم بدور المخ في تسجيل الأحداث قال لك عايزين عدد مسجلات تشغل مساحتها القاهرة الكبرى والجيزة والأليوب دي محطوطة في حيز إيه؟ 7 سم 7 سم مين فينا شكر هذه النعمة؟ لذلك نحمدك يا رب لما علمت ولما لم أعلم وأستغفرك لما أعلم ولما لا أعلم ده أنا بعمل ذنوب أنا إيه؟ ما أعرفهاش إنها ذنوب يقول لك يا خبر أبيض الر- ال- إخواننا قاعدين بنزور أخ مريض شاف الله مرضى المسلمين جميعا واحد من اللي قاعدين بيقول له يا أخي بذمتك ده كلام قلت له لا اله الا الله استغرب طبعا يعني ايه؟ قول ما هو المسلم لو قال للمسلم اخوه بذمتك يبقى خلاه من اهل الذمه يبقى قلبه من مسلم لنصراني ما خلاه مين اهل الذمه؟ مين اهل الذمه؟ اليهود والنصارى فانا بقول لك واحد مسلم بذمتك يبقى هو من اهل الايه؟ الذمه فكفرتها لا اله الا الله طب لازم ما اقولوش بذمتك طب مين فينا مثلا يعني هو واحد من اللاعبين قال لك الله ايه الكلام الغريب ده والله احنا بقى والبس ما قلتلناش انا ما جاتش الناس بقول وانا لازم اقول لك ولا- لما اجيبهم الناس بقول ولو حد سالني اقول له. لكن لا حد بيسال ولا جات الناس وبعدين احنا لما بنسال عن الناس شويه يقول لك يبقى خف شويه عن الناس الثالثه يعني الافادت على ايه؟ المجالفه الطويله ان يصير ذلك شهوه وعاده ينقطع بها عن المقصود هذا يكون مجرد انه بيجي عشان يشوف فلان ويقعد معاه وده لا ما- ما- ايه مش- آه، سبحان الله وبالجمله الارواح الطيبه لقاحها اللقاح بتاعها من الملك والخبيثه لقاحها من الشيطان وقد جعل الله عز وجل بحكمته الطيبات للطيبين والطيبين للطيبات وعكس ذلك او عكس ذلك برضه يعني بقوا ايه الخبيثات الخ- يعني بيقول ايه يعني النفس الطيبه يجعل لها ايه ال ال ال ال ال الروح الطيبه او الجسم الطيب يجعل له الروح الطيبه والروح الخبيثه تتحط في الجسم الايه الخبيث وقلنا قبل كده الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات كل الناس واخداها على الازواج والزوجات لا لا خلاص طب يبقى اسيا امراه فرعون بقى فين الطيب فين الطيب اللي خدها وزوجة نوح فين سيدنا نوح وسيدنا لوط الصالحة والطيبة اللي خدها؟ لا الطيبون من الناس للطيبات من الحسنات والطيبات من الحسنات للطيبين من الناس والخبيثون من الناس للخبيثات من السيئات والخبيثات من السيئات للخبيثين من الناس أنا حكاية الأزواج والزوجات إيه اللي جاب الأزواج والزوجات إيه؟ سبحان الله مش شرط لا يا ست فاضله محترمه طيبه مفيش بعد كده وربنا مديها واحد مطلع عينيه اي شيء هذا والجاحظ ماشي ليست يقول رايت امراه كفلقه القمر تبتسم في وجه رجل امام خيمه وهو يعبث في وجهها ويشيح بيده وهو دميم الخلق فالجاحظ راح ذاكر عليهم ما قدرش يصبر قال لها من هذا؟ ما بيكلموش هو بيكلم السيف من هذا؟ قالت له زوجي قال له ما الذي يصبرك عليه؟ يعني ده, ده واحد داخل بقى ايه؟ ناوي نيه مش ولا ايه اللي بيصبرك عليه؟ قال اسمع الكلام الحلو بقى ربما فعل حسنة في حياته فجازاه الله عليها بي وأنا فعلت سيئة فجازاني الله عليها بي بس حسنة اللي أو سيئة اللي اللي معناها ربنا اللي هي أتعلق بها طول العمر وكل واحد فينا عمل ان هو الصح يعني تبقى سيبك انت من الكلام ده كله بقى ده الكبر بقى اه طيب كمان فقره ولا كفايه؟ طب صلوا على رسول الله بين العبد وبين الله والجنة قنطرة تقطع بخطوتين لطيف كلام ده الحته دي يا لطيف بين العبد ده انتوا خلاص في النص انا بس احنا بنمشي بين العبد وبين الله والجنه قنطره تقطع بخطوتين خطوة عن نفسه وخطوة عن الخلق هعيد الكلام ده واشرحه بس فيسقط نفسه ويلغيها فيما بينه وبين الناس ويسقط الناس ويلغيهم فيما بينه وبين الله فلا يلتفت الا الى من دله على الله وعلى الطريق الموصله الى الله. الله الكلام ده مفيش مفيش احلى من كده. بين العبد وبين الله قنطره. يعني ايه؟ كوبري. تقطع بخطوتين، خطوه عن نفس الانسان وخطوه عن الناس اللي عايش وسطهم. طبعا نفسي اعمل ايه؟ قال يسقط نفسه ويلغيها فيما بينه وبين الناس سيدنا عطاء بن رباح الله يرضى عليه صديق الحسن البصري واحد كبار التابعين ماشي تحت بيت فواحدة ست بترمي من الدور الثاني رماد بتاع نار رماد النار اتطفت فايه بقايا ايه؟ فرميته جه على ايه؟ على دماغ الراجل وعلى كمه وهو رايح ايه؟ يدي الدرس للناس فسجد لله سجدة شكر قالوا اما الناس الطيبين دول بيعملوا حركات غريبه طب طب طب ليه؟ قال شو اسمع الكلام من استحق النار وصولح على الرماد فيجب ان يشكر الله يعني يعني أي النار لها ايه؟ لها رماد قالوا لا بس ليها اخف النار ولا الرماد؟ فبيقول لك ده انا استحق النار لما ربنا يبعت لي شويه رماد عليها ده, ده, ده شكر لله قوي يبقى اذا يسقط نفسه ويلغيها فيما بينه وبين الناس مش كل حاجه يقول انا انا لا بلاش انا ويسقط الناس ويلغيهم فيما بينه وبين الله والا مش هيوصل لله عن طريق الناس الا في حاله واحده فلا يلتفت الا لمن دله على الله وعلى الطريق الموصله اليه اللي يدلني على الله ده انا وراه تمسك ان ظفرت بذيل حر فان الحر في الدنيا قليل صاحب الصحابة واعظ اقترب للناس حسابهم رجعنا للأسلوب من قيد القيد ده صاحب الصحابة واعظ اقترب للناس حسابهم بقيت لا ايه وهم في غفلة سبحان الله يعني الحساب اقترب وهم ايه نايمين فجزعت للخوف قلوبهم فجرت من الحذر العيون طبعا تسالت أودية بقدرها يا سلام يعني مش مش جمعتين وخلاص فاكرين في رمضان الراجل اتيكيت المسلم اللي عايش في امريكا وجاي بيكلمني بالتليفون ويقول لي انت الشيخ عمر ده الشيخ عمر التليفون واحد بيتكلم اتيكيت قوي ونص كلامه مش عربي العربي مكسر انا الدكتور فلان ادي لي 22 سنه عايش في امريكا جيت بالصدفه كنت معاك الفجر النهارده لقيت الناس آه انت اللي معاك والناس بيعيطوا آه صلاه الجمعه لقيت الناس في الدعاء وفي الصلاه بيعيطوا وانت بتعيط العيشه برضه نفس الحكايه قول لي ما انتوا كنتوا بتعيطوا ليه؟ قلت له والله انا عن نفسي انا كان في واحد داس على رجلي انا غير الناس انا مش عارف ازاي كان طب افهمه ازاي ده اقول له اقول له ايه كنت بعيط ايه في الجامع كان في خمس شهر ضيع فغضب عليه اللي عرفه عن نفسي الراجل سداد على رجله على طب فاهمه ازاي؟ افهمه ازاي؟ المهم فسارت أودية بقدرها تزينت الدنيا لعلي سيدنا علي بن أبي طالب فقال أنت صادق ثلاثا لا رجعة لي فيك وكانت تكفيه واحدة يا الله ايه؟ عشان ايه؟ عشان ما ترجعلوش تاني ولا المحلل سبحان الله لكنه جمع الثلاثة لئلا يتصور يتصور الهوى جواز المراجعة ودينه الصحيح وطبعه السليم لأن كان من المحلل كيف وهو أحد رواة حديث لعن الله المحلل والمحلل له. يا سلام طب ازاي هيحلل يا سلام على العظمة. ما في هذه الدار موضع خلوة. الدنيا ما فيهاش خلوة. دوش دوش على طول. فاتخذه في نفسك يبقى خلي الخلوة ايه؟ جواك لابد ان تجذبك الجوارح فاعرفها وكن منها على حذر لا تضرك الشواغل اذا خلوت منها وانت فيها نور الحق اضواء من الشمس فيحق لخفافيك البصائر ان تعفو عنه يعني الخفاش ما يشوفش الشمس صح ده عايز يقول ان الناس الظلمه الناس المنحرفين عمرهم ما يشوفوا الشمس رغم ان الشمس ايه؟ طلع قد تنكر الشمس ضوء قد تنكر ال- ال- ال- العين ضوء الشمس من رمد وينكر الماء ط- آه، الفم طعم الماء من سقم صح ولا لا؟ يعني العين اللي فيها رمد تقول لا هو الشمس ما طلعتش والمرء البوق اللي- الم- الفم اللي فيه مرض يشرب ميه ايه؟ ملهاش طعم مره سبحان الله نور الحق اضوى من الشمس فيحق لخفافيش البصائر ان تعشو عنه الطريق الى الله خال من اهل الشر ومن الذين يتبعون الشهوات وهو معمور باهل اليقين والصبر وهم على الطريق كالاعلام وجعلنا منهم ائمه يهدون بامرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون اللهم اجعلنا منهم يا رب العباد ورضي الله عن ابن قيم الجوزية وجزاكم الله عنا خير الجزاء ونواصل المسيرة بعد ذلك إن شاء الله آه، فوائد إن كنا من أهل الدنيا في الأربعاء القادم إن شاء الله آه، السؤال
السلام عليكم ورحمة الله أحمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين حمدا يوافي نعم الله علينا ويكافئ مزيده وصلاة وسلاما على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد اللهم صل وسلم وبارك عليه صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين أما بعد فمرحبا بكم مرة أخرى بعد فترة آه، حقيقة كانت طويلة طويلة أكثر مما تخيل الإنسان وندعو الله عز وجل أن يجمعنا وإياكم دائما في مستقر رحمته وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأن يجازيكم عنا رب العباد سبحانه وتعالى خير ما جاز مستمعين عن قائل لهم فاللهم احشرنا في زمرة المحبين فيك يا رب العباد واجعلنا من المتجالسين فيك ومن المتزاورين فيك وتقبلنا في عبادك الصالحين واشرح اللهم صبر كل ضيق واشف كل مريض وتب على كل عاصي واهد كل ضال وارحم كل ميت واظلم كل منصور واستر كل عيب واغفر كل ذنب واجعل خير اعمالنا خواتمها وخير ايامنا يوم ان نلقاك وخذ بيد ابنائنا وبناتنا في امتحانات نصف العام، اللهم وفقهم يا رب العباد الى ما تحبه وترضاه، واجعلهم من المحسنين الطائعين المؤمنين، وابعد عنهم شياطين الانس والجن، واكرمهم بكرمك يا اكرم الاكرمين انك يا مولانا على ما تشاء قدير. آه، ثم آه، نكمل ما توقفنا عنده في آه، الفوائد لابن قيم الجوزيه رضوان الله عليه ونقول ان هؤلاء العلماء آه، الذين اوصلوا لنا هذا العلم او شرح الله قلوبهم بهذا الكلام الطيب الذي نقراه ونتعلم منه انما هم اناس آه، رضي الله عنهم ورضوا عنه وهم اناس كالشجره الطيبه التي غرس اصلها رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحدث عنها القرآن وهي الكلمة الطيبة كما قال في سورة إبراهيم كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها وهم أناس أدركوا آه، أهمية الإسلام وأهمية الإيمان وأهمية التقوى وأهمية الاستقامة وأناس أدركوا أنهم في الدنيا ضيوف وسوف يعود الضيف إلى بيته وسوف تعود النفس إلى بارئها وأدركوا أن الدنيا عارية مسترجعة وأمانة مردودة فأدوها كما استلموها يعني الواحد منهم استلم الدنيا فلم يكثر فيها من الذنوب وإنما أكثر فيها من الخير فتحقق فيهم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم عيشوا مع الناس معيشة حتى إذا رثتم حنوا إليكم وإذا متم ترحموا عليكم فدول اهل العلم اللي حقيقه الناس لما بيغيبوا عنهم الناس كانوا بيحنلهم ولما كان سبحان الله الواحد منهم يلقى وجه الله عز وجل كان الناس وما زلنا نترحم على ابن ابن القيم الجوزيه الفقهاء الكبار الاربعه ابو حنيفه ومالك والشافعي واحمد اصحاب الكتب السته البخاري ومسلم والترمذي والنساء وابن ماجه وابي داود كما نترحم ونفترض الله عز وجل ونستلهم سحائب الرضوان على صحابه الحبيب صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم جميعا وهذه كما قال عز وجل علمت نفس ما قدمت واخرت وقد اخروا اعمالا طيبه وتركوا تاريخا صالحا نترحم عليه ثم هم ادركوا ايضا مدى عداوه الشيطان ونقدر نضرب المثل ان لو فعلا يعني احنا ادركنا عداوه الشيطان لنا وكيف يحاربنا في عقيدتنا وفي ديننا وكيف انه لا يستريح الا اذا اغضب العبد ربه والا اذا آه، انحرف المسلم عن طريق الصواب آه، استطيع ان امثلها بان آه، لو انسان قاعد في بيته وبص لقي في الاوضه حيه او عقربه او حاجه من هذا القبيل هل إذا جل الليل ينام هذا الإنسان أم أنه لا يستريح إلا إذا قتل هذه الحية؟ أكيد لن ينام ولن يأتي له نوم وما يقدرش يغمض عينيه يتلاقى أحسن الحية تدخل الأوضة بتاع الولاد تقرص تلدغ مراته تلدغه وتصيبه فيبقى قلق يبقى ما يقدرش ينام إلا إذا قتل هذه الحية ويطمئن بعد ذلك هكذا نحن لو ادركنا ان ابليس ده في بيتنا وفي كل انسان وفي قلوبنا وفي قلب كل انسان هو هذه الحيه لن يهدا لنا ذلك الا بعد ان نقتله وقتله كثرة الذكر، كثرة الطاعة، الإخلاص، التقوى، التوكل على الله، صدق النية، الصبر عند المصيبة، شرح الصبر، تحمل أذى الناس، الناس كل هذه الامور هي التي تزيد في الايمان لان الايمان يزيد وينقص والايمان سبحان الله العظيم ربنا سبحانه وتعالى يزيده بالطاعات وتنقصه المعاصي والمسلم دائما انسان دائما بيزود الرصيد عند الله عز وجل فرضي الله عن ابن قيم الجوزيه وعن علماء المسلمين وعن السلف الصالح اللهم احشرنا في زمرتهم يوم القيامه يا اكرم الاكرمين آه الكلام آه بتاع ابن القيم النهارده عن كتاب الله عز وجل القرآن. يقول القرآن كلام الله. وسيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم يقول الفرق بين كلام الله وكلام خلقه كالفرق بين الله وبين خلقه. ايه النسبه؟ مفيش خناقه اه سبحان يعني الفرق بين لان الحسن البصري رضي الله عليه كان بيقول هنيئا لك يا ابن ادم ان اردت ان تكلم الله فاحرم بالصلاه هكلم ربنا خش في الايه؟ في الصلاه ولسه كنا بنقول في درس امبارح درس اول امبارح بتاع يوم الاثنين ان ال- الاسلام فيه مدلولات غريبه يعني نيجي في الصلاه نقول ايه؟ النية ماشي وبعدين والتكبيرة الإحرام دي أول فرائض الإيه؟ الصلاة. تكبيرة الإحرام وتكبيرة الإيه؟ الإحرام. الإحرام ده أول ما يجي في ذهننا يجي في ذهننا إيه؟ الحج. يعني أنا أعتمر أو أحج يبقى أعمل إيه؟ ب- ب- بأحرم سبحان الله. تكبيرة الإحرام. فكأن الحاج يذهب بجسده وروحه إلى هذا المكان الذي يجب ألا يدخله إلا إيه؟ محرما. وكأن العبد في دخوله على الصلاة أو إلى الصلاة لا يصح له الدخول على الله إلا بعد الإحرام. يعني أنا في تكبيرة الإيه؟ تسمى تكبيرة الإحرام. الهيئة بقى بتاعتها إزاي؟ أنا برفع عليها كده وأعمل كده. يبقى أنا عملت كده ليه؟ قال أهل العلم لقد ألقى المؤمن الدنيا خلف ظهره واستقبل الله بقلبه. يعني شيء يعني المعاني بتاع الصلاة وأسرار الصلاة غريبة. ولعل اللي متابع معانا في دروس السيره هنرى من الصلاه الامر الغريب والعجيب او الامور الغريبه والعجيبه سبحان الله يعني كده انا القيت الدنيا خلف ظهري واستقبلت الله عز وجل بكياني ووجهي سبحان الله العظيم وبعدين ادخل ايه؟ تصل دي مساله تهيئه العبد للدخول الى الصلاه وتهيئه العبد للقاء الله عز وجل فهنيئا لك يا ابن ادم ان اردت ان تكلم الله فاحرم بالصلاه وان اردت ان يكلمك الله فاقرا القران سبحان الله يبقى كده الامرين ايه؟ انا عايز اكلم ربنا اقف اقول الحمد لله رب العالمين يقول حمدني عبدي الرحمن الرحيم اثنى علي عبدي مالك يوم الدين مجدني عبدي اياك نعبد واياك نستعين هذه ما بيني وبين عبدي لغايه ولا الضالين ولعبدي ما سال يبقى ايه؟ اقسمت الصلاه بيني وبين عبدي سبحان الله يبقى اذا انا اذا حبيت اكلم الله سبحانه وتعالى عز وجل انا بقى ايه؟ أحرم بالصلاة أنا أحرمت بالصلاة فأنا أكلم الله عز وجل والكلام مع الله يستلزم طهارة أمور أربعة طهارة الثوب والبدن من النجاسات طهارة ال ال ال ال ال الجوارح من المعاصي طهارة القلب من الأحراج والآثام والأمراض طهارة السر عما سوى الله عز وجل يبقى لازم عشان القى الله يبقى الدخول الى الله عز وجل زي بالضبط مطلوبات التعيين او الولد هيدخل المدرسه عايزين شهاده الميلاد ومهنة الأرض ومش عارف إن عنوان السكن ورقم التليفون والزي المدرسي والمصروفات والكارنيه ومش عارف اشتراك الأتوبيس وكل الأمور دي لازم تبقى محطوط الورق ده كله في إيه؟ في الملف عشان الواد مجرد يدخل المدرسة فما بالنا بمن يلقى الله عز وجل لازم يكون طاهر البدن طاهر الثوب ولذلك العبد يراعي وهو داخل على الله في الصلاة ان ما يحطش في ذهنه ان الامر يعني دقيقتين وكل واحد رايح في حاله لا انا بلقى الله عز وجل لازم اقدم لهذا العمل وكان علي رضي الله عنه يصفر وجهه ويشتد جسده اذا جاء وقت الصلاه فيسال ما لك يا امير المؤمنين يقول لقد جاء وقت الامانه التي عرضها الله على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملنها واشفقن منها وحملتها انا اني كنت ظلوما جهولا يبقى اذا واحد صادق ومقبل على الله عز وجل يبقى بيستعد يبقى انا لما ادخل على الله عز وجل هكلم الله يبقى هدخل ايه؟ فاذا اردت ان يكلمني الله عايز ربنا بقى يكلمني كما يعني القران ده بيرفع مستوى العقيده وبيرفع مستوانا احنا يا ضعفاء في ايه؟ لان لما نقرا القران الله يكلمنا ولذلك قال ابن مسعود اقرا القران وكانه عليك قد نزل يعني اقرا القران كانه ايه؟ نزل عليه ولذلك الحسن البصري فضل يتلقى ويتعلم على ايد مين القران؟ على ايد عبد الله بن مسعود استاذه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قرات القران على يد عبد الله بن مسعود فلما حفظته وتدبرت ما فيه من معاني او بعض ما فيه من معاني تلقى بي الحال فصرت كاني اسمعه من رسول الله. لكن الدرجه ايه؟ طلع هو ما شافش سيدنا الحبيب لكن ايه؟ وكاني سبحان الله فلما ترقى بي الحال صرت كاني اسمع جبريل يتلوه على رسول الله فلما ترقى بي الحال كاني اسمع الله عز وجل يبلغ جبريل ليبلغ محمدا يا سلام يبقى شوف بقى ايه سبحان الله وصل بيه الحال كمان في ايه في الدعاء قال والله اني لادعو الله عز وجل وارى يد الله تكتب لي الاجابه يا ده ايه؟ انسان عنده يقولتك قال ايه؟ قال ادعو الله وانت موقن بالاجابه تقول لا تجيب واحد زي حالتي لا ومال ربنا سبحانه وتعالى يستجيب الله مش احنا سبحان الله العظيم ال ال ال الراجل الصالح احد العلماء الكبار في مصر من في عهد التابعين رضي الله عنه لما مات جاره وبعدين بيقولوا له جارك مات وتيجي تصلي عليه جاره ده لم يترك موبقة ولا كبيرة ولا نهي إلا وارتكب والعياذ بالله وكان مجاهرا بالمعصية فما رضيش آه قال لا أنا مش هصلي عليك يا إخوان يا أستاذنا يا مولانا لا يصلي أحدكم راحوا صلى على رجل ودفنوه فجاء لهذا العبد الرؤيا هذا الميت في أول ليلة مات فيها فرآه يرقع في الجنة الله ما الذي أوصلك إلى هذا المكان قال له لو أنت كنت من الذين يملكون خزائن رحمة الله إذا لأمسكت خشية الإنفاق لو أنت اللي معاك المفاتيح كنت قفلتها على العباد فطلع الصبح العالم مهزوز الله ازاي؟ طب الراجل فذهب الى زوجته استحلفك بالله ماذا كان يصنع زوجك؟ قالت والله ما كان يصنع خيرا قط الا انه في كل ليله جمعه يجمع يتامى الحي ويجلس معهم على مائدة واحدة يطعمهم في أقوالهم ويقول ادعوا لعمكم عسى أن يغفر الله له. يبقى الانسان في ذلك احنا بنقول ايه؟ لا يحقرن احدكم من المعروف شيئا، يعني زي ما قلنا قبل كده وبنكرر ونقول ما قلتش استنى لما ايه؟ لما يبقى عندي قوه صلي 10 ركعات، لا لو عندي قوه صلي ركعتين رضا، لو عندي قوه اقرا صفحه من القران ماشي، لو, لو احضر درس علم ماشي، لا لا لا انا عايز اواظب ما اقطعش، لا المواظبه دي بقى من عند الله عز وجل، يعني اما ال ال يعني لو الاقي باب كده يتفتح اخش فرصه فرصه لا تعوض ولذلك الناس في الاوكازيونات وبتاع اجري الحق هو مش عارف عملوا ارض في الساحل الشمالي اجري ليه؟ لان عايز فرصه يا كريم احنا عايزين في العباده برضه اول فرصه سبحان الله لك ربنا من رحمته ايه؟ قال يعني العباد آه، احيانا بيشردوا وبعدين قال ما هو انا رح- بيهم رحيم اعمل لهم ايه؟ قال من الحج الى الحج كفاره لما بينهما ما يشيل لك الكبائر ومن العمره الى العمره ومن رمضان الى رمضان الطيب يعني العبد كده محدش وجاء علينا رمضان صاروا اي كلام قال لا ده من الجمعه للجمعه كفاره لما بينهم الصلاة يعني الجمعة كده مش على قد حال قال يا من الصلاة ولا كفارة لما بينهم قال يا ثلاث باب قال لا ده لو جه وهو نايم قال يا رب تم علي لتبت عليه ها، سبحان الله إذا إذا العبد مننا لا حول ولا قوة إلا بالله إذا صنع ولذلك ال- العباد الله الصالحين كانوا دايما يعني عندما يقرؤون القرآن يشعرون برحمة الله وبغضب الله فكان الصحابة رضي الله عنهم يقولون كنا والق- والر- والقرآن ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم نرى الجنة والنار يعني هو مش يرونها رأي العين ولكن يعني قلوبهم بتحس بإيه بريح الجنة اللهم انقلنا من دار الدنيا إلى دار الرضوان يا أرحم الراحمين وقال أهل العلم علمونا الله يجازيهم عنا خير سبحان الله العظيم علمونا أن الرضا عما ابتلي العبد به الرضا يعني كلنا للاسف او اغلبنا نعتقد مساله الايه الرضا قالوا الرضا ده صوره من صور الجنه في الدنيا يعني اللي عنده حاله من الرضا يبقى ربنا اداله حته جنه في الدنيا يعني اللي راضي ربنا بيديله الجزء من جنة الرضوان في الدنيا ولذلك ايه قال الحسن رضي الله عنه بيقول ايه يعني يا بؤس اهل الدنيا خرجوا منها وما ذاقوا فيها احلى ما فيها طب يا سلام ايه اللي في الدنيا حلو يعني قال الرضا عن الله وبالله عز وجل بل الأراضي ولم راضي من رضي فله الرضا ومن سخط فعليه السخط اللهم اجعلنا لكم من الراضين يا رب العالمين القرآن كلام الله ولذلك أهل العلم يقولوا إيه؟ القرآن كلام الله لفظ قائم لفظ قائم ومعنى في هذا اللفظ ورباط بينهما ناظم بين اللفظ وبين الايه؟ المعنى يعني اللفظ يجي مع المعنى اللفظ يشير الى مثلا ان دي قصه ده امر ده نهي ده جنه ده وعد ده وعيد ده تبشير ده ت- نذير ده وهكذا يبقى سبحان الله هذا هو كتاب الله عز وجل القران كلام الله وقد تجلى الله فيه لعباده بصفاته يعني احنا نلاقي صفات الله كلها موجوده في ايه؟ في كتاب الله عز وجل ازاي؟ يتجلى تارة في جلباب الهيبة والعظمة والجلال فتخضع الأعناق وتنكسر النفوس وتخشع الأصوات ويذوب الكبر كما يذوب الملح في الناس يعني ربنا سبحانه وتعالى يتكلم عن ايه؟ عن صفات ال- عن الهيبة عن العظمة سبحان الله أ- أ- أ- أنا الله رب العالمين إني أنا ربك سبحان الله يعني كده إيه؟ لفظ يخلي العبد إيه؟ يكش سبحان الله يقين ما قرئ القرآن على جبار إلا وتصاغر بس اللي يقرأ القرآن يبقى طالع من قلب صادق ولعلنا نذكر أن زمان الشيخ محمد رفعت رحمة الله عليه كان منع من التسجيل بالإذاعة لأن كان آه، في- عزموه في قصر عابدين فقالوا إن يجي الملك يقرأ على طول راح داخل الملك فقرأ من سورة النمل بسم الله الرحمن الرحيم ان الملوك اذا دخلوا قريه افسدوها وجعلوا اعزه اهلها اذله وكذا راح الايه الميت زعل قوي والراجل ايه اصابني ومنعوا من ايه من ولذلك احنا التسجيلات اللي عندنا بتاعت الشيخ محمد رفعت كلها ايه قديمه لان كانت سجلت ايه زمان ومنع بعد كده ومنع الاجل ما وصلوش ان يسجل القران بهذا الصوت ال- يعني الملائكي الجميل رحمه الله عليه ورحم الله كل من حفظ القران حيا وميتا اللهم احفظ علينا القران ونعمنا به في الدنيا والاخره يا ارحم الراحمين وتارة يتجلى في صفات الجمال والكمال وهو كمال الاسماء وجمال الصفات وجمال الافعال يعني ايه؟ يعني ربنا سبحانه وتعالى يعطينا دون ان نسال ويرزقنا دون ان نسال يعني لو انا ادعو ربنا برزق يوم بيوم هذا يوم وانسى لو ربنا بيجينا على قد دعواتي هيجي يومين في الشهر او ثلاثه او اربعه ما يبقاش ليا ايه؟ مش يا رزق لو ربنا يدين على قدر الايه؟ على قدر الدعاء لكن من رحمه الله انه بيعطي العبد سبحان الله بدون ان يسال يعني مثال وضربنا الامثله ولا بس بنكرر عشان ايه؟ تذكيرنا بنعم الله عز وجل نعمه النفس شهيد بصير مش عارف كام مرة في الدقيقة 16 مرة شيخ زفير نبضات القلب مش عارف من 70 ل 80 مرة في الدقيقة سبحان الله حاجة اوتوماتيكية لا العبد لا بيتدخل فيها ولا بيدعي ربنا سبحانه وتعالى ما يشعرش الانسان المسلم مننا بهذه النعمة الا اذا اصيب بمرض واحد عنده ازمه ردو- آه، ربويه في صدره عنده مش عارف فريزه في القلب عنده مش عارف بتجيله حاله تقلق مش عارف إيه، عنده الشريان الثاني مش عارف حصل له ايه عنده الكلى مش عارف ايه لكن هو بدل ما فيهوش حاجه يبقى الامور ماشيه طبيعي هل منا احد سال الله كل صباح ان يرزقه نعمه النفس ونعمه النبض ونعمه الهضم ونعمه الحركه والدوره الدمويه والجهاز البولي والجهاز الحركي والاطراف وسبحان الله من منا يسال الله عز وجل يبقى كريم ولا مش كريم؟ لا اكرم منه، لا اكرم من الله سبحان الله، لكن الاعرابي دخل يا رسول الله من يحاسبنا يوم القيامه؟ قال ان الذي يحاسبنا يوم القيامه هو الله قال آه والله اذا لا ابالي ان الكريم ما دام ان الله هو الذي يحاسبنا فهو الكريم وان الكريم اذا راى ستر واذا قدر عفا اه لما الكريم بيشوف يعمل ايه؟ يصبر يا اخي خلاص شوف بيشوف قبائح مننا قد ايه ولا سبحان الله لا اله يا عبدي ربنا يقول في الحديث القدسي يا عبدي لا تشكني الى عوادك لما تمرض ولا تجيلك ازمه ما تشكنيش للي جاي يزورك عم يا انا تعبان وغلبان واروح في داهيه والدكاتره مش شافعين سبحان الله لا تشكني الى عوادك فكم من ذنب منك يصعد الي بالليل والنهار ولم اشكك الى ملائكتي ياه قالوا لي يعني انت كل يوم تشتكي وانا وانا ما اشتكيتش ابدا عمر ما اشتكيت لا اله الا الله الى الملائكه واقول لهم شوفوا العمل ابدا بالعكس ده بينسي ينسي الحفر وينسي الارض وينسي الليل وينسي النهار ينسي ينسي الشهود العشره اللي تشهد علينا بالحسنات او بالسيئات ينسيهم لا اله الا الله ايه الذنب بتاع العبد عشان هو ناوي او يريد الله عز وجل ان يغفر لهذا العبد اللهم اغفر لنا يا ارحم الراحمين كل ذنوبنا يا اكرم الاكرمين يبقى تارة يتجلى في جلباب الهيبة والعظمة والجلال فتخضع الأعناق وتنكسر النفوس وتخشع الأصوات ويذوب الكبر كما يذوب الملح في الماء وتارة يتجلى في صفات الجمال والكمال وهو كمال الأسماء وجمال الصفات وجمال الأفعال يعني كل اللي بيجي من عند ربنا خير ومن الشر يجي منين؟ من الإنسان لا يأتي الشر من الله إنما الخير كل الخير لله عز وجل ربنا يجيب الخير كله للعبد ولذلك قد أرى قد أرى أن صورة من الصور ها؟ سبحان الله العظيم يعني آه، سيئة شيء آه، حصل لك موقف ابنك عيد مراتك ما الدكاترة حاروا في في صبها آه، زوج الست أو أبوها وابنها حصل له حاجة سبحان الله الصورة الظاهرية أنه ابتلاء الصورة الحقيقية أنها نعمة يسوقها الله في صورة بلية قد يلغى بالبلوى وإن عظمت ويبتلي الله بعض الناس بالنعم يعني ربنا قد يجي تأتي البلية في صورة نعمة وتأتي النعمة في صورة بلية يعني سبحان الله العبد بيبقى غلبانه على قد حاله وفلوسه على قدها ويبقى صحته كويسه الفلوس تفتح من هنا المرض يجي من هنا ما هي كده لكن سبحان الله العبد ولذلك ايه احنا ضربنا المثل وقلنا ان الدكتور لو قال لك صباع ابنك ده ما ينفعش الا انه يتقطع انت انت قاسي على ابنك لما بتوافق الطبيب ولا رحيم بابنك؟ رحيم وترى ان صلاح الولد في كلام الصدق ان الصباع لازم ايه؟ يفتح او الدراع او الرجل او او سبحان الله فانت ترى مصلحه ابنك لانك اعلم والابن الصغير يرى ان اباه قاسيا عليه وده خبر ابويا الرحيم ده اللي اللي سبحان الله بيحبني قوي بياخد لي في عضمه وقت الدكتوره اللي يقطع لي اسبوعي الولد مش ايه مش فاهم لكن انت ايه فاهم ولله المثل الاعلى ان ربنا عارف قد ايه بقى. ها؟ يبقى ربنا عارف ان البليه دي في صلاحك انت المرض ده في في ميزان حسناتك كده المصيبه اللي نزلت دي عارف سبحان الله ولذلك هل لما لما ربنا سبحانه وتعالى ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم قال لك تعرف قيمه السلعه بقيمة مشتريها. كانت كلمة السلعة بكلمة الايه؟ المشتري، يعني لما كان واحد جه العمارة كده وراح جاب فيها 5 مليون يبقى الراجل ده عنده قد ايه؟ صح ولا لا؟ يبقى عنده كتير، يبقى قيمة السلعة تعرف بقيمة الايه؟ بقيمة المشتري. والسلعة تعرف بقيمة مشتريها. وبالثمن المبذول فيها او المدفوع وبالمنادي الذي ينادي عليها. يعني اذا كانت السلعة هي النفس كويس؟ والمشتري هو الله والثمن هو الجنة والمنادي سيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم يبقى يبقى- يبقى شكل النفس بايه؟ يا ترى عمارة بالسوق ولا نفس مطمئنة؟ أكيد المطمئنة ربنا مش هيسر إلا النفس المطمئنة ليه؟ لأن الإنسان اللي باع ها إنما يبيع شيئا ليس بكاسب وما دام باع بيسلم البيع أو السلعة قبل ما تكسب بيسلم السلعه اللي ايه؟ النزول يقول لك ايه؟ نلحق نبيع العربيه قبل ما تفتح بقها، صح ولا لا؟ بقى بدا تدخل في الايه؟ يعني الكيرف او المنحنى بتاعها بدا يدخل في المعدل اللي هو لازم ايه؟ تتباع فيه قبل ما ايه؟ قبل ما تبوظ، فانت سلم نفسك دلوقتي ها؟ لله رب العالمين لان يمكن الايام دي افضل من الايام الجايه، مين عارف؟ احنا مواظبين على الدروس وبنحضر وبتاع نسال الله ان يعيذنا واياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن ان القلب العبد بين اصبعين من اصابع الرحمن ايهما شاء ثبت ثبت